النجاة الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخاء عبد الحميد حبيبنا ضاعت الصحة وتمزقت النفوس ومما يؤسف له أن التركيز كله على الشباب لماذا؟ سمعنا الصلاة على رسول الله النبي النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله ليه الشباب؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالشباب خيرا فنيجي على الحتة اللي وصانا بها النبي خير ندمرها ونحطمها ليه يا رسول الله خير ليه قال فإنهم أرافدا لسه قلبه صافي لم يدنس وإن الله ابتعثني بالحنيفية السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ صلى الله عليه وسلم تعالوا شوفوا صورة من الرجولة التي رباها سيد الخلق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد نموذج من الرجال وقبل ما نعرض النموذج الأخ عبد الحافظ وهو أحد الجالسين معنا بيسأل بيقول أنت تحدثنا عن الرجولة لماذا قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ليه ما قالش للرجل مثل حظ الأنثيين الآية دي في الميراث لو ربنا قال للرجل مثل حظ الأنثيين كان الطفل الصغير ما يورث يبقى للرجال بس يبقى الميراث لمين للرجال لأن الرجال هم الذين بلغوا الحلم الله وجرى عليهم القلم نعم انما لما يقول للذكر حتى ولو كان لسه حمل في بطن امه نحجز له التركه لغايه ما يتولد بالسلامه وساعه ما ينزل الى الدنيا نقول له انت ذكر ولا انثى ان كان ذكر له مثل حظ الانثيين لانه هو اللي هيشيل الغلبه على دماغه انما الست قاعده في البيت فهذه عدالة الله وهو أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين صل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معظم الشباب اللي بيسافر آه، مولانا المانيا وانجلترا وفرنسا بيجوا متحلين بالخلق الاوروبيه يعني متزينين بيها وبينسوا العقائد بتاعتنا ليه ايه السبب؟
السبب في هذا أنهم لم يخرجوا بقاعدة أمينة في التربية ولم تركز في قلوبهم العقيدة ولذلك سألني سائل وقال لي إنني متوجه إلى أوروبا فبما تنصحني قلت له ما اسمك يا فتى قال اسمي محمد قلت له أوصيك بكلمة واحدة أن تسافر وأنت محمد وتعود وأنت محمد العقيدة ولذلك أنا هضرب لك مثل من الأمثلة الذين تربوا على مائدة الرسول صلى الله عليه وده برضه المثل ده هيكون فيه رد على سؤالك يا أخي محمد الهادي فاسمع يا أبا مدحت أسمعك الله الخير الله يبارك.
صلوا على الحبيب النبي والله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عشان تعرف ان العقيدة هي الاصل ولو اهتزت العقيدة ان اهتز الكيان كله كما تهتز الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم له اسمع يا سيدي عبد الله بن حذافة صحابي جليل ويبقى أخو خنيس بن حذافة زوج السيدة حفصة أم المؤمنين قبل أن يستشهد يوم أحد وقع أسيرا في بلاد الروم هرقل حاكم الروم من الأسرى قالوا له فلان وفلان وفلان هو يعرف عن عبد الله بن حذافة أن الراجل بطل كبير فرصة السلام أنه وقع أسير قال لك أما نضرب- نضرب المربوط يخاف السايق أيوة.
وقتل سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر يا الله اضرب الكبير يخاف الصغير هاتوا عبد الله بن حذافه هرقل كان راجل بعيد النظر وراجل امبراطور محنك حنكته السياسه ومحصته التجارب تعال بقى شوف الناس اللي النبي رباه صلى الله على عقيده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه قال له يا عبد الله يا ابن حذافه تنصر ولك نصف ملكي يا مش قال له بقى اعمل هيبز او آه، ارسل شعرك المضغوط او هديك جائزه نوبل لا ما قالوش هديك جائزه نوبل ده هيديك نص الملك يا سلام امبراطوريه واسعه الارجاء بعيده المدى بيعرض بجد ان يوم المنى يوم الاعلام الروماني ان واحد من خرط اصحاب رسول الله اتنصر مساومات العقيده هنا لا تقبل المساومه ولا انصاف الحلول قال له والذي بعث محمدا بالحق لو اعطيتني الدنيا كلها ما غيرت حرفا من دين الاسلام الله سبحان الله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله
مش الواحد يروح يقعد له سنتين او ثلاثه تبص تلاقي غير كل المعالم حتى اللبس اللي يلبسه لبس محزق والوش يتاخد بالفتله وتكلمه يكلمك كانك تكلم انثى لغه رقيقه حتى تحيه الاسلام بينساها كل اللي في بقه بنجوره بنسواره good morning واوكيه اوكيه ايه وبكيه ايه بنجرك الله وبنصرك الله زي اللي جاء من انجلترا فبيقول لامه ده الانجليزي سهل قوي قوي قالت له علمني يا ابني قال لها انت عارفه السجاره دي اسمها سيجرت فلما ابوه جه قالت له يا فلان ده الواد جاي بيعلمنا الانجليزي وسهل قوي قال لها اعلمك ايه قالت له انت عارف الرغيف اللي في ايدك ده بالانجليزي ايه؟ قال لها لا قالت له رغفت رغف ويبقى الشباك شبك وتبقى لغه انجليزي غير كل حاجه حتى لغته وحتى اسمه ولما تناديه باسمه الحقيقي يزعل اذا كان محمد قول له ميمي غير اذا كان حسن سميه سونا او سوسو انما اذا قلت له يا محمد ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به والعياذ بالله وحد يا سيدي ولا اله الا الله إلا الله طيب نواصل المسيره مع عبد الله بن حذاف من من النماذج التي تربت في مدرسه محمد في مدرسه كان عميدها محمدا السلام السلام تخرج المصلح العظيم كابي بكر نعم والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفذ كعلي والقائد الجبار كخالد والمحدث العظيم كابي هريره رضي الله عنه والمدرس القدير ابن عمر والمفتي الخبير كابن عباس والزاهد الورع كأبي ذر والفيلسوف البارع كسلمان اسألوا التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء هل تخرجوا في جامعات موسكو أو واشنطن كلا إنما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحقه عليه أفضل الصلاة والسلام
لا اله الا الله طيب انت ما انتش قابل نصف ملكي خذوه فغلوه يلا نعرضه على العذاب الاليم ونشوف المساله هتنتهي لايه الراجل صح كده. طب ما ياخد نص الملك ويقعد في قصر وجواري وصهباء وبلذات ويحترق بنار الشهوات وبلاش الاسلام ده بلاش كان الكلام ده في عصر عمر بن الخطاب خذوه فغلوه نا نعمل ايه قال ارفعوا قدر ماء عذاب. خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب سلم
النار تحت الماء تكاد تميز من الغيظ نعم.
حتى كاد القدر يحترق
يا سلام يلا خدوا في ال- في, ال- في هذا الماء تعرف انه لو نزل هيذوب كما يذوب الملح في الماء درجة عالية من الغليان فهو راح القدر بكى قالوا اه ده جاب ورا لا لا لا لا، انت خاف هرقل قاعد بيشاهد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بيعملوا له كده قال وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نعم
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد الايه دي طبعا معناها منسحب الى ان تقوم الساعه مش قاصر على اصحاب الاخدود اللي كانوا في نجران على حدود اليمن والسعوديه ايوه فهرقل قال له ما يبكيك يا ابن حذافه قال له والله ما كنت أبكي خوفا إنما كنت أبكي لأنني كنت أسأل الله أن يكون لي مئة نفس تموت في سبيل الله سبحان الله الله.
سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا الله شوف اللي كان بيبكيه نفس واحدة تموت اسمع معاني ليه ما كانوش مية ويبقى كل نفس لها أجر شهيد نعم.
قال لا خد عذبوه نوع تاني من العذاب أدخلوه في حجرة وأدخلوا عليه امرأة بغية يقفلوا الباب عشان يكون الشيطان إيه ثالثهم ما هو الرسول بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة قال ولو كانت مريم ابنة عمران أي دخل الأوضة وأدخلوا عليه البغي واحدة حسناء رشيقة العود فارعة القوام ده غابت ريحة جاية قدامه وهو مشغول بشيء واحد هو ذكر الله لا اله الا الله
طيب طلعوه بعد ثلاث ايام مفيش فايده ماذا صنع؟ قالت له يا سيدي لا ادري ان كنت جمعتني ببشر ام حجر الله الله سلام نعم.
لم تتحرك فيه شعره يا سلام
ايوه يعني ديت ايه خلوه نعم.
وباب مغلق بس اللي مطلع عليه مين؟
الله.
الله الله لا طول صورة ولا صوت صورة ولا حاجة أبدا ما فيش لا أجهزة تصنت عشان يشوفوا قال لها إيه أو قالت له إيه ما فيش ده هو قاعد وهي تروح وتغدو أمامه بشعرها وقدها وقضيضها ولحمها وشحمها يا سلام وبعد ثلاثة أيام بترفع التقرير تقول لا أدري إن كنت أرسلتني إلى بشر أم إلى حجر الله النهارده الواحد بيشوف واحدة على بعد 10 كيلو بيريق يقول لها أين من عيني آتيك المجاري يا كباب الفرن يا بغل السراج
أزدنا يا مولانا أزدنا بارك الله فيكم يا سيدي سمعوني الصلاة على حبيب الله طيب نعرض عليه حاجة تانية جوعوه جوعوه قعد ثلاث أيام لا أكل طيب أدخلوا عليه لحم خنزير وخمرة خد بالك بعد ما تسمعني الصلاة على الحبيب أدخلوا لحم الخنزير والخمر وفتحوا عليه ما أكل وما مست يده طعاما ولا خمرا طيب ده انت مضطر وربنا بيقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف ل- فإن الله غفور رحيم منطقة اضطرار نعم ده بيبقى الواحد نعم. يا مولانا مخمصة يعني مجاعة نرجع واحد اشتد بيه الجوع هيهلك ده بيبقى الواحد زي الفرس وماشي في نهار رمضان ياكل
نعم.
نهار رمضان الفرد يهتك حرمة الشهر ده راجل بقاله ثلاث ايام ما كانش ووضع امامه الخمر والخنزير فلم يقربهما سألوه طب يا ابن حذافة بعد ما فك أسره إيه اللي منعك إنك تاكل وأنت مضطر قال والله لقد كنت جائعا ولكني أبيت أن آكل طعاما حرمه الله حتى لا أشمت أعداء الله في دين الله
سلام عزة
غير العقيدة غير قيمه غير مبادئه خلاص فرق لان مفيش فايده يبقى انا هعرض عليه امر واحد بقى ما هو هرقل عايز يحفظ مع حياءه شويه لانه عرض عليه العروض دي كلها ترغيب ووعيد وترهيب ووعد وبين نيران الوعيد ونور الوعد وقف ثابتا يذكر الله وحده قال له يا عبد الله قبل رأسي وسأطلق سراحك يا سلام
ما هم هم اتعلموا من النبي كده مش النبي قال لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ما تركته الثبات على المبدا نعم الثبات على المبدا قال له قبل راسي واطلق سراحه فسالوا سؤال أتطلق سراحة يا إخواني الناس الأسرى اللي مع المسلمين دول تطلق سراحة إنك قبلت رأسك قال له ماشي يا سلام بس المهم قبل رأسك هو الأول سأل عن إخوانه نعم
مش قال بقى خراب يا دنيا عمار يا مخي أو إذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك أو أنا والطوفان من بعدي لغة الأنانية ولغة الثرى لا إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك أيوة.
ومن إذا ريب الزمان صدق شتت فيك شمله ليجمعك سلام الله سلام الله وحد يا مسلم لا اله الا الله لا إله إلا الله الله الله يزيدك يا مولانا خلاص.
اللهم اللهم صل على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يزيدك يا مولانا ما دام هتطلق سراح اخواني وهو ماشي عشان يقبل بيقول يا اللهم انك تعلم انه مشرك نجس ولن اقبل راسه الا لاطلاق سراح اخواني فان سالتني يوم القيامه لم قبلت راسه قلت لك من اجل اخواني هؤلاء خد بالك نعم وبعدين وضع شفتيه على رأس هرقل لم يقبلها وإنما بصق عليها وعامل إنه التاني بقى ما صدق إنه حط بقه على رأسه قال لك ده رأس هو بصق عليها ختمها له بالخيط وإن كان ريقه شهت
أيوة الله طبعا هرقل على طول انجز الوعد واطلق سراحه هو واللي معاه راحوا لسيدنا عمر في المدينه قياده العامه السلام فعمر لما سمع منه وحكى له عبد الله بن حذافه ما حدث بينه وبين هرقل انتفض عمر كالاسد المغوار وقال حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه وانا اول من يقبله
الله يشفي كل داء والعلم لله